أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم سددنا وأيدنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد الحقيقة أنا عندي خواطر كتير مع وفاة الدكتور محمد عبد الغفار مشاري هذا الإنسان الجميل الجميل جدا رغم هيئته العجيبة والزاهد والماهر والمتواضع قولوا معايا صفاته ايه الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه الخامر الذي لا يحب الشهرة والظهور الراجل ده يا جماعة الله يرحمه حسين ليه ما كانش زاهد في الفلوس الراجل ده الله يرحمه حسين ليه الموضوع ده ما كانش زهد في المال ما كانش زهد منه في المال الراجل ده كان زاهد في المناصب كمان مش كبير مش قديم في الصنعة كان زاهد في الشهرة كان زاهد في أشياء غريبة وكتيرة عليه رحمة الله وبركاته فانتوا عارفين انا مش عايز حد يزعل مني بس انا بجد يعني على مستوى صنعتي على مستوى صنعتي انا عارف ان في ان كلامي مش عام خلاص مش عام بس على مستوى على مستوى خاص جدا قد كده على عينه صغيره جدا على عينه صغيره جدا انا عايز اقول يا ريت شيوخ كتير زيه مش كلامي مش عام خلاص انا بتكلم على عينه صغيره جدا على مستوى خبرتي في الصغيره جدا في الحياه يا ريت دعاء كتير زيه ويا ريت شيوخ كتير زيه شو بيقول لك الحنيه انا عايز اقول الغنى انا عايز اقول ان هو ده الغنى مش كده ولا ايه هو ده الغنى اللهم ارزقنا الغنى العالي يا ذا الجلال والاكرام إن الله يحب العبد الغني فالراجل ده كان غني غني بإيه؟ غني إن هو مش محتاج للناس وعابد لله صنعته هي دي العبادة اللي أداها عليه رحمة الله وبركاته ودايما لما نقول يعني عارفين يا جماعة لما تيجي مثلا سيرة الحج والناس تقول إيه آه فين آه الفقراء أولى بالفلوس دي ما احنا في النهاية ما يعني اللي بيحجوا هم اللي بيتصدقوا مين الماهر اللي لما يعمل معروف المعروف ده يعدي بيه درجات الناس فعلا هو ده بقى اللي بيقضي الحوائج الله يرحمه ويحسن إليه قابل ربنا وهو معاه أحب العمل إلى الله أصل مش أحب العمل إلى الله سرور أن تدخلوا على مسلم يعني تسمعوا نكتة أحب العمل إلى الله أنك واحد يبقى داخل عليك غلبان يا ناس يا ناس عشرين عشرين بيقبض عشرة جنيه عايزين نقول للدكاترة اللي كشفوا ألف جنيه والاستشارة خمسمائة جنيه انت ميت انت, انت ميت محمد مشاري ده ما ماتش انت اللي مت نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة الناس دول الناس دول هم هم دول اللي بيقولوا لنا ان غير المستطاع مستطاع هم دول اللي بيقولوا لنا ان غير الممكن ممكن بعيد الكلام تاني اللي قلته في اول بس ان على مستوى خبرتي الصغيرة في الحياة وعلى مستوى محدود جدا من معارفي انا بقول يا ريت دعاء والشيوخ كتير يكونوا زيه عليه رحمة الله وبركاته انت برضه قول كده على مستوى مهنتك انت لو مهندس قول يا ريت المهندسين انت لو لو تاجر يقول يا ريت التجار زيه شوف عبد الله منصور بيقول لك هي دي اخلاق المسلمين فعلا فعلا في الوقت اللي فيه العنصريه في الوقت اللي فيه العنصريه هي شعار المرحله في الوقت اللي امريكا فيه بتنهار بتنهار من بلد الاحلام الى بلد العنصريه والتنمر على خلق الله يجي الراجل ده يقول للناس هو ده الاسلام تعالوا تعالوا شوفوا الاسلام الحقيقي تعالوا شوفوا الإسلام الحقيقي تعالوا اعرفوا دين الإسلام محمد مشاري الله يرحمه ويحسن إليه الكشف 5 جنيه والراجل ده اللي عامل البرنامج بتاعه ده بيقول له واحد منهم آه، آه، لان انا ما معيش الكشفيه غير 5 جنيه اه اللي ما رأس. ايوه أيوة، الله يعطيك العافيه بيقول- بس الدكتور هل مساعد ايوه انا صحيح ايوه اه طيب آه، دكتور الله يبارك فيك انا آه، اه لان انا ما معيش الكشفيه غير 5 جنيه اه وقالوا لي ان انت ما شاء الله ب 10 جنيه ويعني تكشف على الناس اه ففيني بعدين اجيك يعني بعد ما يروح الناس اكشف عندك اه بس ممكن
اتفضل يا عم هناك اتفضل يا عم اتفضل يا عم بيقول له انت كشفك 10 جنيه انا معيش الا 5 جنيه ينفع بيتهيألي لو كان راكب قطر كانوا رموه من القطر صح لو كان راكب قطر كانوا زقوه كان الكمساري زقه من القطر صح عشان معهوش 5 جنيه كسب ولا خسر النهارده وهو نايم في قبره وهو ممدد كده دكتور محمد مجاهد اللهم طيب مرقده واجعله روضة من رياض الجنة قولوا لي كده يندم ان كان كشفه 10 جنيه يتمنى ان كشفه كان يكون 20 يندم الله يرحمه ويحسن اليه الله يسكنه الجنة احنا احنا بقى عايزين ناخد درس يا عبد الرحمن يا لبان احنا عايزين ناخد احنا الدرس احنا عايزين نستفاد قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا انت أنت عارف يا دكتور يا أستاذ عبد الله نا- ناس كتير ناس كتير بتكره سيرة الدكتور ده دكاترة كتير بيكرهوا تيجي سيرته والله العظيم تيجي سيرته يكرهوه يكرهوا يجيبوا سيرته انا عايزين نقول للدكتور اللي كشفه بقى 500 جنيه و1000 جنيه اختشي اختشي الله يرحمه ويحسن اليه الله يسكنه الجنة الله يدخله الجنة يا رب الله يجعل مثواه الجنة المشكلة ان هو فهم ال- ال- انا بالنسبة لي الموضوع ده ان هو فهم الحياة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له اللي تصبح كده وهمها الأكبر همها الأكبر إنها عايزة تعمل النمص تبص كل ما تبص في المراية كل ما تبص هنا تبص هنا شايفة نفسها وحشة مش شايفة غير وحشتها لكن الإنسان اللي فاهم علاقته بربنا سبحانه وتعالى الناس اللي عا... اللي فاهمة علاقتها برب العالمين سبحانه وتعالى بتشوف الخير اللي هي فيه مش عارف مشاعركم ايه الناس اللي, اللي ما حلقتش شعرها ولا ولا و- وسايب شنبه وعم... و- وسايب ضوافره من اول ذي الحجه النهارده ست ايام والواحد مش طايق نفسه البنات اللي بتربي ضوافرها دي عايشه ازاي ده انا عمال احط في كحول و- و- و- ضوافري مش باينه من اساسه وبعتبر ان انا كده ضوافري طولت وم- وم- ومش طايقها وعمال ارش في في في عطر وبرفان وكحول و- ومش طايق نفسي هي مش فاهمه الجمال اللي بتسيب ضوافرها دي مش فاهمه الجمال ربنا جعل فقرها بين عينيها منين ما تروح هنا ولا هنا ولا هنا شايفه ان مشكلتها كذا مشكلتها كذا الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه فهمنا الحياه ان من اصبح والاخره اكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه مش ناقصه حاجه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له اقعد هنا اقعد في الارض هنا. في الارض سبحان الله سبحان الله العظيم يا حبايبي عايز اوريكم مشهد تاني كده لقطة تانية من اللقطات دي
ناس وهبت نفسها لفعل الخير وكرست حياتها له منهم حتى ربيت الولاعي ولاعي بدلة بمليون وألف وعشرة آلاف جنيه والبلد وهذا زايد أنا ما بكفيش أنا مش فلوس الصبي بكفيش
محمد انا بعتذرك عن الموسيقى طبعا جايب لك دي هديه معايا دي بتاعتك انا جايب لك هديه معايا بيقول سامحونا على الموسيقى دي يا جماعه عندك ان نساعد الفقراء انا ممكن تروح تمشي تعمل تطلع الجمعيه خيرين اه لما بيديله خير ما قالش انا هستعين بالخير ده على رضا الله ما قالش انا هاخد منه الصدقه دي و... لا اللهم ارزقنا العفه يا رب اللهم ارزقنا العفه يا رب اللهم اجعلنا من اهل العفه يا رب يا رب املى عنا باللي يرضيك علينا يا رب يا رب املى عنا بالحلال يا رب بيقول له ايه كمان بيقول بيقول له خد عياده تانية وشفت الملاك بالناس العاده الى من القلب وانا مثل ان نساعد الفقراء انا ممكن تروح تمشي تعمل تطلع الجمعيه خيرين اه ربنا بره عن وشفت الملاك عشان سعيد دي الروشته بتاعتي ده ممكن تقراها
يقول له دي الروشته بتاعتي لا انا مش مش فاكر بص ما هو مش فاضي لل- لخفة الدم هو م- هو مش فاضي للهزار يعني هو م- يعني مفيش في حساباته ان هو ايه يعني ايه انت قصدك ايه يعني ايه هو قرا الورق الراجل بيقول له خد آه، ال- ال- دي الروشته بتاعتي والورقه مكتوب فيها آه، ان جبنا لك عياده جديده ده عياده جديده لحضرتك لا لا لا انا مش بتاع الكلام ده انا مش هسيب العياده دي لا طب العيادة دي صغيرة العيادة دي ضيقة خد عيادة تانية تنفعك وتبقى بركة عليك وعلى أولادك أنا مش موافق بس يا جماعة أنا عرفت متواضعين كتير في حياتي وقابلت متواضعين في حياتي بس بس في كتير يبقى متواضع و و و, و وحاد سم يجرحك يجرحك لو آه، لو شاف تواضع لو تواضع معاك يعني انت تيجي تبوس ايده هو يقول لك ايه هو يقول لك لا ما تبوسش ايدي بس يجرحك يقولها لك بصيغه جارحه انت بتبوس ايدي ليه ده ركوع لغير الله ده مش عارف ايه ده ايه يا عم آه، ركوع ايه بس لكن الراجل ده رفض الهديه وقال له ايه قال انا شاكر لفضلك انا شاكر لفضلك وجميلك على راسي انا معايا انا ممكن اعمل انا عارف بس مش هيجي دي دي في منطقه شعبيه وناس غلابه وانا بخدم بغلابه
دي منطقة شعبية ودول ناس غلابة وأنا بخدم الغلابة اللي هو إيه اللي هو يعني أنا مش يعني الموضوع مش مو مش موضوع آه، إن أنا ب- ب- بجرحك وبكسر خاطرك لا مش لازم عشان الإنسان يبقى عفيف يبقى قاسي وحاد وقليل الذوق ممكن تقول للإنسان اللي أنت مش قابل هديته آه، يعني أنا آسف ما تحرمش منك ومتشكل لذوقك لكن فين ده ده هو ده بقى الزهد كله اللي هو زاهد حتى في اللقطة مش ياخد لقطة بيها بقى بال... بالج... ب... ب... بال... بالحركة دي لا زاهد حتى في اللقطة نفسها سبحان الله العظيم وبحمده علشان كده بقى انا عايز اقول لكم كلمة جميلة معاذ وانس وانس بيقول لك لو جه يوم عرفات هعمل ايه انا عمال اغير الموضوع وعمالين نطلع من الموضوع يا معاذ مش انا قلت لكم وقفوا معايا زي ما انا وقفت معاكم في رمضان وقلت امتعكم برمضان وقفوا معايا في الحج خلي ال- خلي الموسم يعدي الواحد الواحد مش متخيل هيجي عليه يوم الخميس ازاي غيروا السيره بقى احنا مش احنا اصحاب مش احنا اصحاب وانتوا بتحبوني ولا عايزينها نقلبها نكد وعياط فخلاص عدوا بس الليلة دي صلوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الناس إن روح القدس سيدنا جبريل عليه السلام نفس في روعي يعني حط في قلبي لا يا جماعة لازم تصلي ربنا يجعلنا مقيم الصلاة صلي وصلي السنة كمان صلي وصلي السنة كمان علشان لما تكسب تسيب السنة لكن عمرك ما تسيب الفرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن روح القدس نفث نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يا حاج أشرف يا باشمهندس أشرف أنت متخيل حضرتك ال متخيل حضرتك ال معلش أنا هشيل الكومنتات دي علشان إيه حتى اللي بيدعي لي بالكعبة بي... بتأثر إيه... متخيل يا باشمهندس أشرف إن الرسول بيقول للناس إيه؟ بيقول أجملوا في الطلب أجمله يعني إيه؟ أجمله يعني خليك جميل تخيل إن إحنا مأمورين بالشياكة في طلب الرزق بالشياكة في طلب حقوقنا بالشياكة في التماس فضل ربنا سبحانه وتعالى في الرزق اتقوا الله وأجملوا في الطلب خليك جميل تبقاش مبتذل يعني لو انت يا ابراهيم واقف كده بتنقي شويه سجاليد ولا شويه جلاليب ايه اللي يمنع وانت وانت وانت بتشتري الحاجه انك تلاقي واحد جنبك بيشتري تقوم تاخد دي دي اجمل لو بننقي تفاح مع بعض ايه اللي يمنع ان انت بدل ما تنقي لنفسك تنقي لنفسك وللي جنبك كمان تتحدى ان اللي مقسوم لك محدش هياخده غيرك تتحدى احساس ان اللي مكتوب لك محدش هياخده غيرك جمال الطلب جمال لما حد يقول لك خد دي قول له لا ده انا واجب عليا انا اللي اديك لما لما يجي المرتب بتاعك هعمل بيه ايه بس الكلام ده ينقص الرزق ما ينقصوش الكلام ده جمال الجمال ده له محل الجمال ده بناخد عليه حسنات خليك جميل خليك جميل لما تحس ان انت عايز تنصح حد نصيحة مش لازم تقول له اتق الله اللي بتعمله ده غلط اللي بتعمله ده كذا ممكن وانت بتنصحه تبكي وانت انت بتنصحه انت تبكي فيستشعر من بكائك الاشفاق ويزعل على نفسه من دموعك ومن أثر دموعك وتقول له أنا آسف أنا آسف لو كنت سبب بكائك تأثر النصيحة من إنسان بيحس غير لما تكون نصيحة من إنسان غليظ وفظ الراجل ده كان جميل كان جميل فين الجمال اهو بقى قولوا لي انتوا يا ناس قولوا لي بمقاييس الجمال الصلع بقى دلوقتي مش مش علامة على الدمامة لا طبعا الأنف دي مش من علامات الدمامة مليون لا الأذن دي أيوة الجمال مش هزار الجمال فعلا جمال القلب والروح فرحتي بإنسان وسيم قاسي هو أبو لهب كان اسمه أبو لهب ليه ابو لهب كان اسمه ابو لهب ليه علشان وشه كان احمر ومورد كانه ملتهب شفت وش ترامب كده شفت شفت وش الانسان الابيض المشمر جدا جدا هو ده ابو لهب سمي ابو لهب لهذا متخيلين حضراتكم متخيلين الجمال والدمامه ازاي بينساهم الانسان ببركة الخلق واثر الخلق الانسان الخلوق المؤدب ربنا بيجعله جميل وقلت لكم كتير لو طفل اطلقوه على عشرة من النساء تسعة منهم اجمل جميلات الدنيا والعاشرة امه واقفة في وسطهم وفتحوا له الباب هيجري على مين فيهم اكيد هيجري على امه صح مع انها مش اجمل منهم بس قلبه شايفها جميلة قلبه شايفها جميلة كل اللي كانوا بيستوحشوا من الموت وبيخافوا من الموت ومن الموتى ومن ذكر الموتى والكلام ده لما امه بتموت بيحب القبور بيحبها بيحب المقابر تخيلوا تخيلوا وكنت في مرة في زيارة خالتي الله يرحمها ويحسن إليها في البقيع في المدينة المنورة وخرجت من المقابر من بقيع الغرقد في المدينة المنورة جنب النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وكان معايا واحد مش عارف أخويا ولا كان مين فبقول له إيه رأيك بالله عليك شايف زيارة الميت أحيانا تكون آنس من زيارة الحي فاكرين حكيت لكم عن ناس كتير مش عايز بقى أكرر الحكاوي لكن المقصد الجمال الجمال شفتوا العيادة المكسرة والكراسي المكسرة واللمض المحروقة اللي في عيادته دي أجمل ولا العيادة الخمس نجوم اللي ديكورها متصمم على شكل ايه عيادة أسنان الكراسي اللي فيها على شكل أسنان ومش عارف ايه وفي النهاية في النهاية الكشف بكام والمريض بيدفع كام شفت واحد كاتب منشور دكتور منهم لله الدكاترة اللي بيعملوا مع الأشعة ويقسموا معاهم وبيعملوا مع الصيدلية ويقسموا معاهم وبيبعت للصيدلية في آخر الشهر يقول لهم جالكم مني كذا مريض وبيبعت لشركة الأشعة مكتب الأشعة ولا مركز الأشعة يقول له جالكم مني كذا مريض ويبعت لشركة الأدوية جالكم أنا عملت كذا وودوني الرحلة الفلانية وشرم والغردقة وأوروبا والاجتماعات والكلام ده فالمنشور اتملى إنكار وناس تقول له إزاي تقول على الدكاترة كده إزاي إزاي ده ما بقاش سر يا جماعة ده ما بقاش سر خلاص إلا من رحم الله طبعا وارجع اقول اهو احنا بنك... احنا اساسا بنتكلم عن دور محترم يعني احنا الحلقة كلها بتقول ان المهنة دي مهنة ناس محترمين وافاضل بس فعلا الواقع مش محتاج نثبته ده زي الشمس كده في في في وضح النهار الدكاترة اللي بيتقوش ربنا سبحانه وتعالى في المرضى وبيوصف لهم أدوية علشان نفسهم ويوصف لهم مراكز أشعة عشان نفسهم ويوصف لهم أنظمة علاجية علشان نفسهم مش عشان المريض ونبقى متفقين على دعامة وتحت في العمليات يبقوا دعامتين ومتفقين على ثلاث دعامات يبقى جوه يبقوا ثلاث دعامات وكذا ما بيحصلش ولا لا لا بيحصل وياما بيحصل وياما بيحصل ومهازل ومآزل ونرجع نقول إلا من رحم الله ونرجع ونقول أكيد في ناس محرمين وأفاضل في كل مهنة ونرجع نقول إن دكتور أهو بنضرب بيه المثل وأنا كعية بقول يا ريت كتير من الدعاة يكونوا زيه ويكونوا ضفره الله يرحمه ويحسن إليه في الخدمة الجليلة اللي قدمها للمسلمين الجمال الجمال أنا اتعلمت منه الجمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان عارفين يعني ايه البزازة من الإيمان اللي هي ترك اللباس وهو قادر عليه اللي قادر يلبس مشلح وعباية وزينة وكذا وبلطو مش عارف بكام وسماعة بكام أنا أنا كغلبان استفيد إيه لما أنت تلبس أغلى بلطو لو هتلبس وتدفعني حقه يبقى الأولى ليا إيه والمصلحة ليا إيه النهاردة الرسالة اللي قدمها للدنيا كلها بيقول مش بالمظاهر مش بالمظاهر وأكيد إن لبس أغلى بلطو في الدنيا مش حرام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي وطيبات من الرزق لكن لو ركبت أحسن حاجة واشتريت أحسن حاجة وامتلكت أحسن حاجة ودفعت اقساط فلل وشاليهات ومش عارف إيه على حساب الناس اللي بتقتلهم وكل واحد فينا لما بيوصل لمنتصف العمر في الثلاثينات والأربعينات بتبدأ خبرته كلها كام كام دكتور موت كام عيان في حياته والعكس كام دكتور ربنا جعله سبب لشفاء حد في حياته لكن اللي كان يدخل عيان عملية وهو مش محتاج لها وبعد ما يعمل العملية العملية محتاجة عملية تصلح اللي قبلها مش عايز احكي لكم تجارب شخصية لكن واقع موجود وخصوصا لما يكون العلاج على نفقة الدولة المهازل تزيد والعيان مش دافع حاجة ومش فاهم ان العملية دي الدكتور هيتحاسب عليها ب 50 60 70 100 ألف والعملية التانية اللي بتصلح العملية اللي قبلها 50 60 70 80 100 ألف حاصل وموجود وموجود وزي ما في دكاترة رحماء في دكاترة مافيا مافيا والقرب منهم والكلام عنهم أصعب وأخطر من الكلام عن الحكام والرؤساء والساسة مافيا بشعة لكن في النهاية يجي الراجل ده يموت ويقول أنا اللي تحملت رسالة الطب الإنسانية وياخد وسام أشرف بكتير من الفلوس اللي جمعها ومنعها الناس اللي تجرؤ بألم الناس الجمال الجمال والرحمة علشان كده وإحنا عايشين دلوقتي يا جماعة كل دكتور في قلبه رحمة اشكروه كل دكتور بيتقي الله شجعوه كل دكتور كشف قليل أكرموه كل دكتور بيتقي الله في الناس وقولوا كده على كل مهنة قولوا كده على كل مهنة دلوقتي احنا بقت كل منطقة لها الجروبات بتاعتها صح في السعودية في مصر في, في كل محافظات مصر كل منطقة لها الجروب بتاعها صح الجروبات دي خلوها عامرة بتكريم المحترمين الجمال اللي قدموا لنا جمال الحياة وقدموا لنا فهم الحياة هو ده بقى فهم الحياة اتعلمنا من الراجل ده الفهم انه فاهم انه فاهم اتعلمنا منه الجمال في طلب الرزق رزقه ناقص يا جماعة الراجل ده كان هيموت معاه جنيه زيادة عن اللي مات بيه لا والله العظيم لا ورب الكعبة والله رزقه ما ناقص جنيه واحد إن روح القدس نفس, نفس في روحي إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها مفيش حد هيموت ناقص يوم ومفيش حد هيموت ناقص جنيه ومفيش حد هيموت ناقص رغيف ابدا يروح فين ده كله هياخده قبل ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى فالراجل ده وهو بياخد من العيان 10 جنيه لو مكتوب له مليون جنيه كان لازم ياخدهم ولكن ربنا سبحانه وتعالى اختار له الفقر ده بقى ده اسمه الفقر الجميل ده اسمه الغنى العالي ده اسمه ايه اسمه الغنى العالي الغنى بالله سبحانه وتعالى أكيد كل اللي بنقوله ده إحنا لا نزكيه على رب العالمين سبحانه وتعالى نقول نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا تعلمنا منه الخمول يعني ساعة لما تبقى هتقعد مع فلان البس كذا بقى ساعة لما تكون رايحين يكرموك البس كذا ساعة لما يكون رايحين اعمل كذا لا ما عملش ليه ليه ما لبسش ليه علشان هو ده هو عارف ان قيمته مش في هدومه قيمته مش في اللي لابسه قيمته في قلبه قيمته في علاقته بربنا سبحانه وتعالى قيمته في الناس قيمته في الناس اللي بتدعي له قيمته في الناس اللي بتدعي له ليل نهار يقول ابن القيم عليه رحمة الله في عدة الصابرين فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء وإنما فضل بالتقوى فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إحنا كنا محتاجين واحد اسمه محمد يقدم الرسالة دي إحنا كنا محتاجين واحد اسمه محمد يقول للناس لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى كنا محتاجين واحد اسمه محمد يقدم للأرض كلها الرسالة دي يقول للأرض كلها اعملوا الخير وما تستنوش من حد حاجة لو الغنى أحلى أنا كنت عشت عشانه أنا عشت علشان ده تعلمنا منه الحنية والرحمة تعلمنا منه الحنية والرفق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ترحموا عايزين كلنا يبقى في قلبنا حنية ورحمة لبعض تعلمنا منه التواضع الحقيقي اللي مش كلام تواضع ما يلبسش وشنا في الحيط متواضع على مهارة علشان كده مين بقى اللي بيصرف عليه مين اللي بيعوضه مين بيك... ده بي... الزبون بيدفع 10 جنيه والراجل اي دكتور زيه كان المفروض ياخد على الاقل 50 جنيه 100 جنيه مين اللي بيدفع له الباقي مين اللي بيعوض عليه اوعوا تستهتروا بان مفيش ولا واحد في البث قال انت بتقول عنه كده ليه ده كان وحش لو احنا كده يا حبايبي ال ال ال 400 واحد دول هنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شهدنا له الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو شهد له 40 واحد لو صلى عليه 40 واحد يعني لو دعا له 40 واحد يوحدون الله انا رجعت الكومنتات تاني عشان كلامكم وحشني آه الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود ومرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ومرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت قالوا يا رسول الله ما وجبت فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت يعني الجنة وأما الأخرى فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت يعني النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض صليتوا على صلى الله عليه وآله وسلم فلما كل الناس بتشهد لواحد إنه كويس ما ظنكم برب العالمين بالله عليك قول لي يا حاج محمود يا رجائي لو انت بإيدك حسابه الراجل ده تعمل فيه ايه لو انت بإيدك ان انت اللي تحاسبه تحاسبه ازاي فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين قولوا لي كده كل واحد يقول لي استفدنا من الراجل ده ايه ايه الدرس اللي استفاد بيه طلع بالراجل ده كان ظنه في رب العالمين ايه اتعلمنا ايه من الراجل ده كل واحد يقول لي كده وخلونا ندعي لبعض بقى الناس اللي محتاجه الدعاء نقلب فيه كده على فكره يا جماعه انا اتمنى ان انتوا احنا اصحاب بقى ومع بعض من زمان بس انا الاسبوع ده اهو كل الصفحات طول اليوم بتدعي له بيقول لك يا جماعة الأسبوع ده الأسبوع ده والله العظيم أكتر أسبوع من يوم ما كورونا طلعت لحد النهاردة أكتر أسبوع استقبلت فيه رسائل يا شيخ أنا جالي كورونا دايلي يا شيخ ولادي لقطوا ادعوا لهم يا شيخ أمي عندها كورونا دايلها والله العظيم فبالله عليكم خلي بالكم من نفسكم واللي بينزل المسجد يخلي باله والبس يعني كمامة واتنين وقت الزحمة وربنا يحميكم ويحفظكم يا رب خدوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا وإياكم يا رب الله يكبر بخاطرك يا نورمك اللهم استجب منكم يا رب إنما يرحم الله من عباده الرحماء تعلمنا أن الدنيا تسهلش جناح بعوضها يا ناس بتقول لك ما اعرفوش الا منك النهارده ازاي بس الله يرحم محسن ربنا يتقبل منا ومنكم ويعفو عنا وعنكم انا استفد اه والله حتى غير المصريين يا عبد الرحمن انا استفدت منه أنا استفدت منه الزهد استفدت منه جمال الحياة واستفدت منه فهم الحياة يقول لك حسين بيقول لك أنا شخصيا اتعلمت إن الحمد لله لا عاوز غنى ولا مال عاوز محبة الله وهذه لا تأتي إلا بالتعبد الرميساء بتقول الدنيا ملهاش لازمة لا تساوي شيء نعمل لآخرتنا هو ده مستقبل الأفضل معاذ بيقول لك من تواضع لله رفعه الله شفت بقى أماني بتقول إيه تقول رحم الله عباد الله رحم عباد الله وهو الآن في رحمة الله والراحمون يرحمهم الله ببساطة شفت يا أماني نسيم بتقول بذل العطاء والإصرار عليه رغم العقبات والمغريات محمود رجائي حبيبي بيقول ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم جزاك الله خير يا حبيبي نور مكة بتقول استفدت منه أن أترك الدنيا قبل أن تتركني جميل يا سمسم بيقول ولا بتقول كان بيربي أيتام ولده كمان وداد بتقول لدينا طبيب في العراق أصبح على طريق خطى مشاهدي رحمه الله شفت بقى السنة الحسنة اللهم ارزقنا حسن خاتمة اللهم ارزقنا حسن خاتمة على فكرة في ناس كتير كده ومش مشهورين بس الراجل ده مرزق رزقه الله عز وجل كذلك مؤمن بيقول هو صنع الله أشرف الباشمهندس أشرف جاري بيقول إسعاد من حولك هو الغنى الكامل هو ده الغنى هو ده الغنى هي دي الفلوس أحلى من الفلوس النهاردة أي حد شافه يقول أنا أنا شفته صح ولا لا اللي مخنوق يقول إيه يا حنان اللي مخنوق يقول الحمد لله رب العالمين ألف مرة والحمد لله رب العالمين وهتروح الخنقة على طول أم أحمد بتقول أنا أنا استفدت منه إن الدنيا حب الناس والمساكين أحسنتي طب أنتوا واخدين بالكم من الدعاء ده اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين الحب قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه وروني بقى الحبايب بتوع يوتيوب دول شاطرين ما عندهمش فيسبوك بيقولوا إيه ربنا يرضى عنكم يا رب ربنا ما يجيب زعل يا رب ادعي لي بالشفاء ربنا يحفظك ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب ربنا يخرج الدنيا من قلوبنا يا رب اللهم امين الله اللهم الف تعالوا ندعي في زوجين النهارده بينهم شقاق اللهم الف بين ازواج المسلمين يا رب اللهم الف ذات بيننا وبين ازواجنا يا رب واعذنا من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق يا رب يا رب اهد رجالنا يا رب ربنا يرضى عنك يا حاج مفيش ربنا ما يجيب زعل أه بس انا قعدت يعني دخلت على جوجل عشان اعرف معنى كلمه private بس مشكله في الموضوع انا بتعب ما سبب اختيار الله ان استعمله اه والله العظيم انا بتعجب ازاي ربنا اختاره واستعمله لخدمه الناس اوعوا تستهتروا يا ناس باللي معاه 10 جنيه ده اوعوا تستهتروا باللي معاه 10 جنيه ده إن للفقراء دولة يوم القيامة إن للفقراء دولة يوم القيامة الراجل ده الراجل ده رايح الآخرة معاه شوية كروت من الأكابر ده الراجل ده هيدخل يوم القيامة معاه كروت إن للفقراء دولة يوم القيامة عارف يعني إيه الفقراء دولة؟ عارف يا يا طارق لما تكون أنت عارف ناس من من كبارات دمياط وبعدين يحصل أي موقف وترفع السماعة تكلم حد او تبتلى مثلا الله يفك اسر المأسورين يا رب المظلومين فتخش الاسم كده يقول لك الله لا لا ده فلان ده فلان ده خرجوه ده فلان ده خرجوه اهو الفقراء هيبقى ليهم دولة يوم القيامة الفقراء هيبقى ليهم دولة يوم القيامة هيبقى يوم القيامة هيبقى يوم القيامة الفقراء دول وجهاء وجهاء الصراط وجهاء العرش وجهاء ظل الرحمن وجهاء حوض النبي عليه الصلاة والسلام وجهاء عرصات القيامة وجهاء القنطرة الغلابة الفقراء فلما يشوفوا الراجل ده واحد غلبان يشوفه لا تعال انت عدي لا لا لا ما تجوش جنبه انا كان معايا ابني مع وما كانش معانا فلوس والراجل ده سترنا لا تعالى لما يبقى بقى الدكتور ده واقف يوم القيامة ومستني الغلبان ده يشفع له والغلبان ده يشفع له والغلبان ده ينجده والغلبان ده يقف معاه فيعرف ساعتها هو ده قرنه ده باللي يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه قرنه ده ده قرنه اللي هيجي يوم القيامة الغلابة يشدوه من بعض كل واحد يقول يا رب ده سترني استره يا رب ده دواني دويه يا رب ده الحقني أغسه يا رب ده اداني اديله إن الفقراء دولة يوم القيامة نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ربنا يغفر لنا ولكم أجمعين ويعفو عنا وعنكم أجمعين ويسترنا وإياكم أجمعين ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويرزقنا وإياكم إن إحنا لا يمقتنا الله بذكر الصالحين كانوا بيقولوا كده السلف السلف كانوا بيقولوا اللهم لا تمقتنا بذكر الصالحين شفت مؤمن بيقول ايه ان نكون اوثق بما عند الله منا بما في ايدينا هو ده الله يرحمه ويحسن إليه ويلحقنا بها الإيمان أتمنى إن ذكر هذا الإنسان يكون حجة لنا لا علينا وإن إحنا ننشر ذكره و شاركوا البث ده على صفحاتكم ربنا يجعله بركة علينا وعليكم ويسترنا وإياكم ويعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم وأنا بحبكم في الله وأوصيكم بالذكر الكثير وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وربنا يجعلنا وياكم من عتقاء هذه الأيام ومن غفر الله لهم في هذه الأيام ويؤلف ذات بيننا ويعزنا من الشيطان الرجيم ويعيننا على الذكر ويسترنا وإياكم يا رب جزاكم الله خيرا وأحبكم في الله واستودعكم الله يلا وانت ماشي شير البث ده على صفحتك وشيره على آه، الجروبات اللي عندك ونحتسب صدقة جارية للراجل ده الله يرحمه كان فقير نحتسب صدقة جارية له ولينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش قادر والله يا نورمك الله يفرج الكرب ويصلح الحال يلا استودعكم الله قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك